بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان الليتورجية والتعليم الكنسي او تعليم الكنيسة نقرأ اعمال اتنين عدد 42 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل الآية دي هي أول صيغة للقداس بعد ربنا يسوع بعد خميس العهد أول صيغة للقداس يعني إيه القداس مش لازم يكون يا الله العظيم الأبدي إنما لازم يكون في أجزاء ثابتة زي مثلا تعليم الرسل ده اللي احنا بنسميه دلوقتي قداس الكلمة أو قداس الموعظين فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول بطرس الرسول يوحنا الرسول وينتهي بالإنجيل اللي كتبه متى الرسول ومرقس ويوحنا كل ده اسمه تعليم الرسل وده يبتدوا بيه القداس جزء تاني في القداس الصلوات الصلوات دي اللي هي الشباب سيسموها الأواشي الراقدين والمرضى والمسافرين وسلامة الكنيسة والأباء والاجتماعات والرا... كل ده اسمه صلوات طلبات جزء ثالث أساسي في القداس اسمه كسر الخبز كسر الخبز تترجم في القبطي توزيع جسد الرب يعني ما فيهاش فصال هي بالظبط الرسومات والاسمة وبعدين التوزيع يعني ايه يعني بول بطرس مثلا يمسك القربانة وقتها كده بعد ما يقول الوعظة بتاعته تعليم الرسل ويقف ويصلوا يصلوا يصلوا وبعدين ياخد الخبز على ايده بطرس مثلا واحد من الرسل يعني ويعمل زي ما المسيح عمل شكر وبارك وقدس والكاس نفس الكلام بعدين يكسر يكسر اللي هي يقسم وبعدين يوزع واخدين بالكم واللي هو نفس القداس اللي شغالين عليه دلوقتي ده كله كان اسمه كسر الخبز وهتلاقوها كذا مكان هتلاقوا في أعمال عشرين عدد سبعة وعدد حداشر وهتلاقوها في كورنثوس الأولى إصحاح عشرة عدد ستاشر نفس التعبير حكاية كسر الخبز المقصود بيها ان هما بيتناولوا والشركة هي الأغابي هي البركة اللي بناخدها في الآخر كانت زمان وليمة يعني بعد ما يصلوا صلوات طويلة ويتعلموا من الرسل وبعدين يتناولوا جسد الرب ودمه ياكلوا أكلة مع بعض لأن بيجوا من بعيد كمان ويمكن بعض القرى والبلاد الأجنبية محتفظة بالتقليد ده إن الشركة جزء مكمل للقداس اللي يسموها لقمة البركة دلوقتي فتلاحظوا إن السطر ده الآية الصغيرة دي هي الصيغة الأولى للقداس كانوا يواظبون شوفوا كمان ده مش مر لا ده في مواظبة على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات يعمل ايه القداس الكتير لما الانسان يصلي قداس كتير تبقى اول نتيجة صار خوف في كل نفس من بركات الليتورجية الحلوة ان اللي يصلي قداسات كتير يبقى عنده خوف الله في نفسه لانه بيقف قدام ربنا كتير فيتملي قلبه بخوف ربنا الخوف ده يجمع ما بين الايمان والمحبة والسماء وحاجات حلوة كتير كمان يبدو ان القداس ورا الآية اللي بعدها وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل في الفكر الكنسي الكتابي القداس هو الشحنة الأساسية اللي يتشحن بها كل رسول وكل كاهن وكل خادم هي هي الشحن بتاعه هي أهم حاجة في حياته عشان يقدر يكمل بقية اليوم لما لو ما تشحنش لا عجايب ولا آيات ولا تعاليم ولا كرازة ولا أي حاجة تمشي بعد كده وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا دي برضو نتيجة من نتائج القداس بما أننا بندوب في بعض ونحن الجميع الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا نأكل من الخبز الواحد خلاص يبقى لازم نقسم حياتنا مع بعض يعني إن كنا اشتركنا في المسيح له المجد كجسد واحد وكلنا سقينا روحا واحدا يبقى أقل حاجة ما يكونش وسطينا فقير وغني يبقى كلنا نقسم مع بعض فكل شيء يبقى مشترك إذا الاشتراكية اللي كانت في الكنيسة كانت ثمرة للقداس فاهمين الفكرة؟ يعني الاشتراكية دي طلعت شيوعية وطلعت مدارس كتيرة اشتراكية ولا مدرسة نجحت ليه؟ لأنه ما كانتش عن طريق المحبة ما كانش فيها سر الاتحاد ببعض إنما الاشتراكية في الكنيسة مشيت فترة طويلة وما زالت ماشية في مجتمعات إنما احنا الضعف الكنيسة دلوقتي نقدر نقول ريلاتيفلي يعني لسه وسطينا غني وفقير إنما الآباء الرسل قدروا بروح القداس إن هما ما يخلوش في فقير واحد في الكنيسة كان كل شيء عندهم مشترك الدليل على كده الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج الاحتياج هو الحكم مش فلان جاب ايه ولا فلان اصله ايه ولا مركزه ايه احتياجه ايه وده مبدأنا حتى في خدمة العشوائيات حسب احتياج كل واحد اللي يحتاج مئة ألف ندور له على المئة ألف بس هيحتاجها في ايه دي يعني أنا أقصد لما تكون حاجة عملية صعبة قوي ولا هنبعته بره وماله واحد تاني يحتاج عشرين جنيه ما ياخدش غير عشرين جنيه كما يكون لكل واحد احتياجه وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة الله هي دي غير اللي فاتت اه خلي بالكم بقى في نظامين للعبادة في الكنيسة الأولى ما زالوا مستمرين لغاية النهاردة نظام العبادة اليومية اللي هي الإجبية كانوا يواظبون في الهيكل كل يوم بنفس واحدة يعني الكنيسة تجتمع تشويس ناينان تسبيحة صلاة الساعة كذا إنما يقدروا في الهيكل يتناولوا لا يمكن لأن ده هيكل إيه يهودي في ذبايح دموية فاهمين المعنى فما زالوا يدخلوا الهيكل يصلوا المزامير مع اليهود لأن دي ما اتكسرتش ودي ما بقت الإجبية اللي في إيدينا يبقى الليتورجية كان منها ليتورجية يومية اللي هي صلاة الإجبية السواعي بنفس واحدة كانت تتصلى ودي تبان في الإصحاح اللي بعد يقول لك بطرس ويوحنا طلعوا الهيكل يصلوا التسعة نظامهم كده طب هم اللي هيتناولوا فين ما هم الهيكل ما ينفعش مكان للتناول لأن في ذبايح دموية ما ينفعش نحط المسيح وجنبه خروف فعش فالهيكل ده مرفوض خلاص كمكان للذبايح فيقول ايه كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحده وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت يبقى بيتناولوا فين في البيوت يبقى أول كنايس كانت بيوت ولغاية النهاردة في العشوائيات عندنا كتير قوي أبونا يصلي في بيت لأنه فيش كنيسة وينبهوا على الناس أبونا في بيت عم فلان يوم كذا الصبح ويفرش ويصلي ويتناولوا في البيت إذا الكنايس كلها كانت بيوت في الأول فالتناول ما يصحش يبقى في هيكل اليهود إنما ممكن يبقى في البيت إذ هم يكسرون الخبز اللي هي التناول في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب من علامات الكنيسة بقى الحلوة الكنيسة اللي عايشة بالليتورجية إن عندها بهجة كنيسة فرحانة فيها خوف فيها معجزات فيها بهجة شوفوا احنا وقت التناول حسب الطقس القبط الجميل لازم نكون مبسوطين لازم نهيص لازم يكون في لحن مبهج واحنا بنتناول بالذات عشان كده لما شماس يبتدي بطبقة واطية ولا حزينة يعني الواحد بيتغاظ منه لأنه غلط غلط ده المفروض يهيص الكنيسة في الوقت ده عشان حتى الطفل اللي داخل يتناول بيشرب الروح انه هي دي اللحظة اللي احنا مستنينها حتى لو مش فاهم حاجة يبقى مبسوط انه هيتناول يبقى زي العيل اللي بيلعب فيبقى وقت التناول لازم يبقى مبهج بابتهاج وبساطة قلب ليه أصل ده سر عجيب مين يدرك اللي بيحصل مين يصدق ان المسيح في كل بيت مين يصدق ان احنا بنكسر ونقسم وندي المسيح لكل واحد مين مين يدرك دي دي عاوزة بساطة قلب دي عاوزة عيال صغيرة دي مش عاوزة عقلاء وفهماء مسبحين الله تجود القداس برضه ولهم نعمة لدى جميع الشعب الناس تطلع من القداس وشها منور لهم نعمة لدى جميع الشعب بقى اللي هو ايه الشعب اليهودي يعني يعني هو الشعب هنا مقصود بها عامة الشعب اليهودي بقوا يميزوا على طول ده بيتناول ده ما بيتناولش بتبان كانت وما غزالت بتبان لغاية النهاردة صدقوني لأن التناول يعطي نعمة في عينين الإنسان حتى قدام الناس لهم نعمة لدى جميع الشعب بالنعمة دي مع البساطة دي مع خوف ربنا مع الآيات والمعجزات كان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون الكنيسة عمالة توسع توسع توسع كأن برضو سر نمو الكنيسة ايه القداس برضو هم عليهم يعملوا ايه يواظبوا في الهيكل بنفس واحدة على المزامير ويواظبوا كل حد على القداس والباقي على ربنا الكنيسة تكبر تكبر عمالة تكبر ليه وشهم منور في قوة جذب بروح الصلاة وتعليم الرسل ندخل في تعليم الرسل الكنيسة ليها طقس جميل قوي انها تمزج التعليم بالصلاة اول مبدأ يعني ايه في اجتماعات تبقى تعليم بس لكن القداس لازم يمزج الاتنين ببعض تتعلم وترد على التعليم بصلاة ليه لانك لو قعدت تتعلم بس هتبقى دماغ هيبقى فكر انما المسيح مش عاوز فكر ودماغ عاوز حياة والحياة دي لازم التعليم يمتزج بالصلاة لازم قلبك يدق زي ما عقلك بيفهم فانت تفهم بعقلك وبعدين قلبك يبتدي يتحرك ولسانك يتحرك فترد فتلاحظوا ما عندناش ابدا قداس ما فيهوش تعليم وما عندناش قداس ما فيهوش صلاة حتى في الإجبية في نفس الفكر تلاقي في نص الإجبية بتقرأ إيه إنجيل يعني حبكتها ما نصلي وخلاص لا يقول لك من إنجيل معلمنا كذا طب ما هو ده وقته أيوة وقته تسمع حتة من الإنجيل وانت بتصلي وبعدين ترد على الإنجيل مثلا إنجيل صلاة الغروب بتاع حماد سمعان وبعدين تقول له إذا كان الصديق أين أظهر أنا الخاطي وترد على الكلام الساعة الحادية عشر دي إذا فكر الكنيسة أو طقس الكنيسة يمزج التعليم بالصلاة دي أول حاجة تميز التعليم الليتورجي إنه تعليم غير جاف تعليم ممزوج بروح الصلاة قبله صلاة وبعديه صلاة وأثناءه صلاة يعني قبل ما نقرأ القرايات بنجهز بالصلاة وبعد ما نقرأ القرايات بنرد بصلاة وطول ما انتوا بتسمعوا القرايات أبونا والشماس شغال صلاة ليه؟ لأنه كمان الكلام ما يتفهمش إلا بعطية من الروح القدس إلا باستنارة فمحتاجة الحكاية صلاة وده سر بقى حاجة اسمها سر البولس وسر الأكاثوليكون وسر الإبراكسيس وأشية الإنجيل وسر الإنجيل كل دي صلوات عشان نستوعب ان الكلام يدخل ويغير لأن كلمة ربنا بتعمل فينا حاجة بتسيح الحجر اللي جوانا بس دي محتاجة صلاة كتير تاني ميزة للتعليم الليتورجي انه تعليم متكامل يعني في كنيسة ممكن الواحد يقف في وعظة يختار له ايتين كده من اي حتة ويقول انما الكنيسة تقول لا لا مش عاوزين كرواتة في التعليم هنجيب لكم حتة من بولس عشان ناخد من فكر بولس طبعا بولس بالروح القدس جيب لكم حتة من ال 12 تلميذ زي بطرس او يوحنا من الكاثوليكون ونقول لكم الكلام ده عاشوه الجيل الاول ازاي في سفر اعمال الرسل وبعدين نقول لكم الكلام ده عاشته الأجيال اللي بعد الرسل إزاي في السنكسار وبعدين نقول لكم الكلام ده إزاي مرتبط بتعليم المسيح اللي قاله في الأناجيل وبعدين نقول لكم إزاي الكلام ده كله مرتبط بالنبوءات اللي قالها الروح القدس قبل المسيح بمئات السنين عشان في الآخر تتقدسوا وتتناولوا حتة طبخة وليمة من القراءات وليمة من القراءات وكلها مطبوخة بفن كل حاجة تكمل التاني وتلاحظوا بقى في طبخة القراءات ان الكنيسة تركز في البولس على ايه عن النعمة لانه اكتر واحد اتكلم على النعمة بولس الرسول عشان كده في نهاية اي بولس الشماس يقول ايه نعمة الله الاب تحل على جميعنا امين الكاثوليكون اللي هو جزء من رسائل غير البولس ان كان يوحنا او بطرس او يهوذا او يعقوب يختم بايه الشماس لا تحب العالم اللي هو بنسميها الجهاد يبقى بولس بيقول لنا ربنا عليه دور وبطرس بيقول لنا وانت كمان عليك دور فاهمين الفكرة يبقى شوفوا التكامل البولس دايما يركز على دور النعمة في خلاص الإنسان والكاثوليكون بيركز على دورك انت في خلاص نفسك عشان محدش يركن على دي بس ولا على دي بس ويجي الإبراكسيس يحكي لك بالظبط كيف يتكامل دور النعمة مع دور الجهاد سفر أعمال الرسل يقول لك إزاي يشتغلوا مع بعض إزاي ربنا يشتغل معاك وانت تشتغل معاه عشان الكنيسة الصغيرة دي تتولد في العالم وتخمر العجين كله إزاي تنطلق في العالم ده وتغير شكله ده بالنعمة وبالجهاد يبقى في الإبراكسيس دايما تطبيق على الكلام برضو تلاحظوا حاجة تاني ان الكنيسة في تعليمها تميل للتركيز ما احنا ممكن نقرأ بقى ايه اصحاحات طويلة من بولس واصحاحات من بطرس لا عادة ما تلاقوش اصحاح كامل ابدا انما تلاقي جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا وساعات يبقى 3 4 ايات انما محطوطة بفن بقى فن روحي طبعا عشان بتركز على target معين فالقراءات مركزة يبقى التعليم الكنسي أو التعليم الليتورجي متكامل غير جاف لأنه مشبع بالصلاة يعني مركز مركز يعني إيه يعني ما تلاقيش 100 درس في القرايات الحقيقة الكنيسة عاوزة تدي درس أو اتنين بالأكتر بالأكتر ومفتاح الدرس يبان في الأيام العادية في سنكسار اليوم يعني ايه يعني سنكسار اللي هو الكتاب اللي ابونا بيقرا منه احداث يوم بيوم في تاريخ الكنيسة النهاردة عيد مثلا شهيد او قديس القديس ده عاش ازاي الكلام اللي عاشه مطابق للكلام اللي سمعناه في بولس او في بطرس او هنسمعه في تعاليم المسيح في الانجيل فتلاقي الحكاية مركزة او مثلا تلاقي يوم مثلا شهيدة فتلاقي بولس بيتكلم عن جزء خاص بتوصيات للسيدات التقيات وبطرس بيتكلم عن الزينة الحقيقية للمرأة زينة الداخل والمزمور يرد عليه يقول له كل مجد ابنة الملك من داخل وانجيل متى يقول له ايه العذارى الحكيمات سهرانين وجاهزين ومخبيين الزيت فاهمين شوفوا الشغل مع بعض كل ده بيقول حاجة واحدة بس انت جاهز تقابل المسيح زي الست دميانة ولا زي فلانة ولا زي الشهيدة فلانة تلاقي درس واضح بولس بيقول وبطرس بيقول والانجيل متى بيقول والمزمور بيقول كله بيقول لك حاجة واحدة بس انت تبع الحكيمات ولا لسه تبع الجاهلات فتبقى رسالة واضحة مركزة غير مشتتة زي ما انتم عارفين ان الكنيسة لها برنامجين طول السنة برنامج ماشي مع الايام وبرنامج ماشي مع الاحد عشان كده الكتاب اسمه قطمارس الأيام قطمارس يعني حسب الأيام كاتوميروس وقطمارس تاني اسمه قطمارس الأحد بتاع الأيام زي ما اتفقنا ماشي تبع ما يطلع اليوم ومن هنا أحيانا اللي بيصلي قداسات كتير يقول الله احنا مش لسه سامعين إنجيل الراعي الصالح من أسبوع أيوة سيدي ما الأساقفة كتير يعني ايه كل كم يوم بيطلع لنا نياحة أسقف أو بطرك فطبيعي كل ما يجي لنا بطرك ما بنلاقيش أحلى من كلام المسيح عن الراعي الصالح واخدين بالكم وما بنلاقيش أحلى من وعظة بولس للأساقفة في أعمال عشرين وما بنلاقيش أحلى من كلام بطرس للأساقفة لما يقول لهم أسألكم أنا الأسقف الشيخ نظيرك اللي زيكم الشاهد لآلام المسيح ارعوا رعية الله التي اقتناها بالدم ويعني متركبة فبالتالي لما تلاقي القرايات بتتكرر بعد اسبوعين ولا ثلاثة طب ما, آه ما انت مش غلطان ولا حاجة ولا الكنيسة غلطت ولا الشماس انما من كتر الرعاة فالفكرة دي ملحة على القداسات والشهادة برضو من كتر الشهداء تلاقي كل شوية لا تخف لا تخف لا تخف ليه لانه احنا كنيسة شهداء فعشرات من الايام طول السنة احتفال بالشهداء ومع الشهداء يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم ليس لهم بعد ذلك أن يفعلوا أكثر أريكم ممن تخاف خافوا من الذي بعدما يقتل الجسد له سلطان أن يلقي في جهنم فما تخافوش هذا كلام للشهداء فإذا الكنيسة مركزة في قرايتها وماشية مع الأيام عشان تربطنا بالتاريخ عشان خلي بالكم اللي أنا عاوز أقوله هنا عشان احنا اللي بنصنع التاريخ دلوقتي احنا بنكمل المسيرة دلوقتي احنا مطالبين ان السنكسار ما يقفلش احنا مطالبين ان سفر الاعمال ما يتقفلش مسؤوليتنا ككنيسة معاصرة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد مش هتيجي علينا وتقفل عشان كده احنا لازم نكمل المسيرة فاهمين المعنى فالقراءات دي كلها بتشحن عشان نبقى فاهمين احنا سكتنا كده يا شهداء يا رعاة يا قديسين يا يعني فبنتبرمج في القداس عشان نبقى شبههم نبقى تبعهم بنتبرمج زيهم بالظبط من خلال التسليم والقراءات اللي بنقراها اما يوم الحد يوم الرب انسى بقى الرعاة والشهداء والقديسين لا يوم الرب القراءات على ربنا له كل المجد ودوره في خلاص فتاخد بقى من ايه عارفين سنتنا التوتية دي جميلة او السنة القبطية من النيروز للنيروز احنا سنتنا عجب تبتدي باستشهاد وتخلص باستشهاد اولها دم واخرها دم حاجة مرعبة انما هي معناها جميل قوي كنيسة ال ال الكنيسة القبطية السنة فيها تبدأ بعيد النيروز اللي هو عيد الاستشهاد عيد الشهداء فكرة هنا مهمة ليه مش احنا تعمدنا تعمدنا يعني ايه يعني سبق ومتنا سيرة الموت دي لا ما بتحركش شعرة فينا تهزناش ابدا احنا عدينا الحتة دي خلاص فاحنا كنيسة شهداء يعني احنا كده كده تبعهم لأننا متنا اوريدي عن العالم فالكنيسة كونها ربطت طقسها أو بدايتها بالاستشهاد عشان تقول احنا من الأول ميتين عن الدنيا فما عندناش مشكلة نموت تاني وتالت ورابع ميتات كثيرة مفيش مشكلة ما احنا متنا وقمنا فخلاص ما يفرقش معانا نموت تاني أبدا فالبداية كده تلاحظوا بقى تفضل الكنيسة فرحانة بسيرة الاستشهاد لغاية ما تسلم من عيد النيروز لعيد الايه لا عيد الصليب 18 يوم افراح زفة بهجة اول 18 يوم في السنة من واحد توت ل 18 توت احتفال احتفال بايه بالدم لغاية من الاستشهاد للصليب يعني ايه يعني احنا عايشين كل عمرنا شايلين صليب فبداية السنة بالنسبة لنا سنة شهداء سنة صليب والصليب بالنسبة لنا مش خبر مزعج والاستشهاد بالنسبة لنا مش خبر مكئب إنما دي خبر مفرح طقس هنا جميل لأن احنا فرحانين لأن احنا تبع الشهداء وتبع الصليب ناخد بقى ايه ترتيب الأحاد الكنيسة في الأحاد 52 حد تقريبا عاوزة تقول لنا حاجة واحدة بس جملة واحدة بس خلي بالكم محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا يقول لنا مخلصنا يسوع المسيح شركة الروح القدس تؤسس كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية تدخل السماء تاني في الاثنين وخمسين حد بنحكي السطر ده محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد شركة الروح القدس الكنيسة الأبدية ما عندناش مفردات أخرى في الحد غير كده ملناش دعوة بقى بصاحب اليوم لو طلع أي حد عيد قديس مهم مش مهم برضه عند المسيح يبقى مش مهم فتاخد أول شهر شهرين في السنة تركز على محبة الله الآب في كل القراءات مركزة في قراءات الحد مثلا الأول والثاني والثالث والرابع من توت وبابا وهطور وبعدين أول ما نشبك في كياك تنقل على نعمة الابن الوحيد لمين جاي بقى المسيح يأتي نعمة فوق كل نعمة هيجيلنا من السماء فنبتدي من كهك أول حد في كياك نجهز لقدوم المسيح على الأرض تعرفين الأربع أحد بتوع كياك بيقدموا للمسيح 29 كيهك المسيح اتولد المسيح جالنا على الأرض نفضل مكملين معاه لغاية ما يتصلب ويقوم كل ده اسمه نعمة الابن الوحيد فتاخد أحد من أول كيهك لغاية معانا لآخر الخمسين شغالين على ربنا يسوع المسيح نعمة الابن الوحيد نعمته في التجسد ونعمته في الفداء ونعمته بالقيامة ونعمته بالصعود كل دي نعم عمال يدلدق علينا نعم أول ما يقوم المسيح ويصعد نستلم الجزء الثالث من السطر اللي هو ايه العنصرة بقى الروح القدس يحل حد الخمسين حد الخمسين ننقل الكلام عن عمل الروح القدس شركة الروح القدس يمشي معانا شوية بس السنة قربت تخلص طب الحق الروح القدس يعمل ايه شغلته ينشر الكنيسة يأسس كنيسة نتكلم على طول عن أعمال سفر صوم الرسل صوم الرسل اللي هو عمل الروح القدس في تأسيس الكنيسة فعلى طول دخلنا من الروح القدس على تأسيس الكنيسة والكرازة ونتكلم عن الكنيسة وانتشارها وتأسيسها لغاية ما نلاقي ايه شهر مصر دخل السنة هتخلص نقول لا ما تخلصش على الأرض لازم تخلص فين في السماء يبقى الكنيسة رايحة على السماء ناخد آخر كام حد بنتكلم عن مجيء المسيح التاني فهمتوا الأحد ماشية ازاي يبقى ماشية محبة الله الآب بعدين نعمة الابن الوحيد في تجسده وفدائه وقيامته وصعوده بعدين شركة الروح القدس اللي حل على الكنيسة وولدها بعدين نمو الكنيسة وانتشارها وبعدين انتظار المجيء التاني ونعيد من الأول تاني وهكذا كما كان وهكذا يكون شوفوا بقى جمال الكنيسة مفيش موسم زي التاني يعني جوه نعمة الابن الوحيد مثلا في موسمين كبار قوي موسم الصوم الكبير شغالين مع المسيح بنتوب وموس بنموت وموسم الخمسين شغالين مع المسيح بنقوم فتلاقوا خمسين يوم حزيني وبعدين خمسين يوم فرايح إنما كله مركزين على ربنا يسوع المسيح اللي جالنا يموت عنا وجاي يقوم بينا فاحنا قدام صليب وقاعدين نسجد ونتنهد ونبكي على خطايانا ومع قيامته قاعدين نسقف ونهيص ونهلل لأننا حطينا رجلنا في السماء واضحة الفكرة؟ تيجي مثلا صوم الرسل كل ينتبه لخدمته كنيسة بتنتشر واللي بيشغلها ايه شركة الروح القدس مثلا نقول في كيهك المسيح جاي كل الكنيسة سهرانة عمالة تهيص وتسبح ومستنين ومش عاوزين ناكل لغاية ما يوصل وليها نغماتها الخاصة فإيد الصليب وحد الشعن نغمة خاصة بتاعة الانتصار مسيح داخل أورشليم بنصرة لأنه شال صليبه ففي عيد الصليب وعيد الزعف حد الزعف في نغمة خاصة بتاعة المنتصرين هل جالس فوق الشف نغمة الداخلين على السما دول مفيش حاجة توقفه فتلاحظوا بقى الكنيسة تخدم على الأفكار دي كلها بألحان وبنغمات وبكلمات عشان تبقى الحكاية ايه مطبوخة تمام انا مش متصور واحد يتبرمج ارثوذكسي صح في القداس وما يوصلش السماء ده متبرمج يعني بروجرامد فهيضيع ازاي ده موسم يتوب يتوب يتوب يتوب لما يعني يعمى توبة وموسم يفرح لما يطير من الفرح وموسم يخدم لما يموت مع المسيح خدمة وموسم يستنى المسيح في مجده في مجيئه بفرح لا ينطق به طب كل المواسم دي بتعمل ايه بتحول الانجيل كله بكل معانيه الى حياة طبيعية دي كنيسة فنانة تصور واحد امي مش فاهم حاجة ما بيعرفش يقرا الانجيل يتبرمج البرمجة التمام ويوصل السماء وهو ما قراش حرف في الانجيل ليه عاش انتظار المسيح وعاش حياة توبة وعاش فرح القيامة وداء شركة الروح القدس وشارك في تأسيس الكنيسة واستنى المسيح على السحاب عشان يطير معاه يا بخته وهو ما قراش كلمتين في الإنجيل وبعدين ايه كل قداس يقولوا له اهو شايف فلان وصل ازاي خليك شبهه شايف فلان وصل ازاي كل يوم عنده قديس واكتر فيعني لو كان اعمى لا مؤاخذه هي هيشوفها لانه واضحه جدا هي السكه اهي واضحه جدا سكه الملكوت ما تجيش كده ولا تجيش كده ابدا فشوفوا عشان كده الكنيسه زمان ما كانش في حاجه غير القداس انما كان بيوصل الناس السم مع البرنامج ده يوصل الناس السم ده التعليم الليتورجي يعني ايه تلاحظ انك استلمت التعليم من غير ما تحس وانت في الصلاه وانت بتسمع وانت بتهيص وانت بتقول وانت تلاقي نفسك شربت الايمان شرب هات واحد عجوز من اقصى صعيد مصر وما يعرفش يقرا ويكتب وشككه في القيامه ده لما الدنيا تتطربق ما يشكش شككه في العذراء لما يحصل ايه ما يشكش شككه في المسيح وفي مجيئه التاني لا يمكن ليه مش لانه فاهمها بالعقل لأنه بقاله سبعين تمانين سنة عايش كل سنة بيهيص خمسين يوم لقيامة المسيح تلغيها ازاي من حياته دي تلغي السنين دي كلها من عمره ازاي يضيع ازاي ده يرتد ازاي ده مش بالعقل ده متبرمج فاهمين ازاي هات واحد عاش الصوم الكبير بقدساته بنسكه بزهده بدموعه وبعدين قول له التوبة كفاية مرة يقول لك أنهي مرة أنا بقالي سبعين سنة بتوب كل يوم وعزها في الصوم الكبير يعني إيه التوبة مرة دي يعني ده هو اتبرمج على التوبة خلاص جوه القداس اتبرمج كلينو من طغناطة وينوطل الأرض ويقف تاني وكريا ليسون وصوم اتبرمج خلاص كده ما يعرفش ما يتوبش ما يعرفش ما يتوبش مش ما يعرفش يتوب ما هو خلاص اتظبط على كده آه ده كل ده ولسه بقى ايه ما دخلناش في تفاصيل القداس لكن يعني هقولها في خمس دقايق ونبقى نعرضها مرة تاني براحتنا شوية التعليم الليتورجي لا يكتفي بس بكل اللي قلناه انما بقى النص اللي بيقوله ابونا الصلاة اللي بيقولها في القداس اللي انتوا اغلبكم حافظها بتلقائية بسبب حضوركم للقداس فيها كل العقيدة المسيحية كلها كل العقيدة المسيحية من غير ما تقرأ كتب خالص فيها مثلا عقيدة الخلق دي عقيدة بتعرفين النهاردة العالم كله بيشكك ان في حاجة اسمها خلق وخالق وكلام من ده يقول لك طلعت عشوائي هات لي واحد من اللي بيصلي قداس بقالهم سنين وقول له طلع ان ما فيش ربنا خلق ولا حاجة يضحك يعني ايه بقى انا بقالي كل السنين دي بقول يا الله العظيم الابد الذي جبل الانسان يعني ايه ما ينفعش ما هو خلاص اتضبط على كده لا في خلق طبعا وبعدين السقوط الموت الذي دخل للعالم بحسد ابليس في موت دخل غلط في حاجة غلط في حياتنا حاجة اسمها حاجة نكد اسمها موت دخلت غلط المسيح جه يطلعها فالسقوط ما ينفعش تتلغي دي لأن كل قداس بيحكي لنا كيف حدث السقوط كيف سقط الإنسان كيف دخل الفساد والموت وراءه طب يخرجوه ازاي الخلاص كل قداس بيحكي لنا الخلاص بالتفصيل الخلاص ده كان عاوز مخلص والمخلص ما ينفعش من البشر خالص لازم يجي من فوق إنما لازم يبقى إنسان كمان فلازم يبقى إله وإنسان ما فيش غير ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ولازم يموت ولازم يقوم ولازم يطلع السماء أصعدت بكورتي إلى السماء بقى لي رجلنا في السماء كده بقى لنا لحم ودم في السماء اللي ما كانش يدخلها لحم ودم دخلها إزاي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بكرا بين إخوة كثيرين دخلها كسابق لنا واحد مننا دخل هنكر كلنا في ديله بعد كده عقيدة المجيء الثاني وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ليس ليس لملكه انقضاء في قانون الإيمان وفي القداس يقول إيه و ويأتي أيضا في مجده ليجازي كل واحد حسب عمله كل الناس تقول كرحمتك رب وليس كخطاياهم عقيدة الأسرار طبعا ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك والشعب كله يسجد ليه الروح القدس بيعمل ترانسفورميشن دلوقتي بيغير طبيعة الأمور في سر بيحصل فينفع واحد عايش القداس كل السنين دي يقولوا له مفيش حاجة اسمها أسرار يقول لك ما ينفعش كأنك بتقول لي أنت مش بني آدم كأنك بتلغيني ده أنا عايش طول حياتي على الأسرار ما ينفعش تلغيها تطلعها ازاي من دماغي ومن حياتي ومن ماضية ومن ومن كل خلية في جسمي اتمتعت بالقداس ما تطلعش وبعد كده يبتدي بقى عقيدة القديسين ما دي عقيدة دول ماتوا ولا ما ماتوش ماتوا ازاي أم المسيح كان مات ليه لو هم هيموتوا ده مات عشان ما يموتوش ده ليس موت لعبيدك بل انتقال كلهم أرواح أحياء أرواح أبرار موجودين حوالينا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ونملى الهيكل بخور وابونا عمال يكر عينات من اللي في السماء عشان نقول ان دي عقيدة معاش مش نقعد ندافع بقى ونتخانق مع الناس اللي ما تؤمنش بالقديسين احنا عايشينها في كل قداس عايشينها مش مش بندافع عنها كفكره لا ملناش دعوه احنا مش بتوع افكار احنا عايشينها في ود بيننا وبين القديسين في عشرة في علاقة دي عيلة هتلغي اهلي ازاي يعني هم اهلي دول فكرة دول اهلي ما ينفعش تلغيهم وبعد كده حضور المسيح وسط شعبه هذا هو الجسد المحيي هو ده المسيح اللي جه على الارض أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير والشعب كله يقول وربونا هذا هو الجسد المحيي اللي خده من العطر هو ذاته عشان محدش يقول ان احنا هنعيد تاني ونجيب مسيح جديد لا مسيح جديد ايه هو نفسه احنا عندناش غير مسيح واحد هو ده اللي تجسد من بطن العدل وهو ده اللي اتصلب على يد هيرود بيلاطس وهو ده اللي قام من الموت وهو ده اللي صعد للسماء وهو ده اللي احنا مستنين ويجي على السحاب وهو ده اللي هناكله فنأخذ غفران الخطايا وحياة أبدية ويعيد تاني أؤمن أؤمن أؤمن تاني والشماس يعيد تالت والشعب يعيد وراه تعالى بعد كده شكك واحد قبطي في عقيدة لو كان كنسي متبرمج ما يتهزش أبدا لا يروح لإلحاد ولا يطلع لطوايف ما ينفعش لأنه اتبرمج خلاص ولا فيروس يقطع فيه إذا الكنيسة في قداسها مدرسة من التعاليم دون أن تد- تدري آخر تعليم أقوله إيه تعليم الثالوث الأقدس اللي هي تمثل أصعب فكرة عند ناس كتير إذا كانت فكرة بس الحقيقة الثالوث مش فكرة الثالوث حقيقة الثالوث هو الله فلاحظ بقى ان احنا ما بنقعدش نشرح طول القداس ونقول لكم ايه الحكاية لا لا احنا عايشينها على طول وفي مرة كده احضروا قداس ودوروا على الثالوث هتلاقيه نفسكم مش لاحقين تعدوا من كتر ما كل حاجة في القداس ثالوثية كله شغال تلاتات من كتر ما احنا عاوزين نغرس الفكرة من غير ما حد يحس كل ما يبارك أبونا يبارك بالتلاتة مبارك الأب ضابط الكل مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح مبارك الروح القدس يبارك القربان كده يبارك لبس الشمامسة كده يبارك الشعب كده ي- ي- لما يحط بخور يبارك بالتلاتة كل حركة يعملها أبونا لازم مجد للثالوث الأقدس الأول وكل لما يمشي شوي تلاقي دايما في ل- الثالوث في لسانه وانا بس مش عاوز عاوزها اسيبها لكم تدريب تلقطوا فين الثالوث في القداس هتلاحظوا انه مفيش حته ما فيهاش ثالوث وهو بيبارك الشعب محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد شركة الروح القدس ولما يجي يقدس يقدس أجيوس أجيوس أجيوس ولما الشعب يرد أجيوس أجيوس أجيوس واخدين بالكم كله شغال كده ليه لأننا من غير ما بنحس احنا دخلنا في الثالوث والثالوث دخل فينا وفي آخر القداس يقول القدسات للقديسين نقول له احنا ما نعرفش قدوس إلا واحد الله الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس تاني بيعترفوا قبل ما يتناولوا إيمان بالثالوث الأقدس لآخر لحظة ساعتها تبقى الحكاية ايه متبرمجين على الحكاية برضو اذا القداس تعليم كتابي عميق جدا وسلس جدا بتاخد كل الدروس اللاهوتية من غير ما تحس في القداس عبر القراءات وعبر الحركات بتاعت ابونا وعبر البخور وعبر الليتورجية نفسها تلاقي نفسك طالع من القداس فاكر نفسك كنت بتصلي وانت الحقيقة مش بس كنت بتصلي كنت بتتعلم فأحلى مدرسة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين